إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتوب ماذا يحدث تحت الارض تحت الارض في الام اشد من اي الام موجوده فوق الارض تحت الارض في نعيم اعظم من اي نعيم خطف قلبك او شد بصرك او اي حاجه شدت احلام قلبك وخلتك تحلم لما شفت منظر برج لما شفت منظر عربيه لما شفت منظر حد في عز وفي سلطان وفي هيلمان تحت الارض في نعيم اعظم من اي نعيم فوق الارض ماذا يحدث تحت الارض الناس عشان تتوازن حياتها الناس عشان جزء ضخم من الكآبة والهم اللي هي فيه من مشاكل فوق الارض يزول لازم تفتكر ان في مشاكل اكبر ان في نعيم اكبر ان في عذاب اكبر ان في امور اكبر من اللي عينك شايفاها لازم قلبك يحس بيها ما نبقاش عاملين زي قول الله بل هم منها عمون بل هم منها عمون ماشي مامي كل اللي قدام عينيه المشاكل الإثباتية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الواقعية طب ولما بنيجي في المشاكل التانية الجبارة اللي هي بعد الموت خلود فلا موت بل هم منها عمون مش قادر يتخيلها
الذي قدمت بتكلم كل انسان شغل قلبه وصرف قلبه عن مشاكل الاخره الخطيره مشاكل دنيوية مش بقول ان المشاكل الدنيوية لا وما تشيلش همها وما نعملش حسابها ولكن انا بقول يا جماعة نوازن يا جماعة نشوف دي قدرها ايه ودي قدرها ايه نشوف ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر يعني ايه بما قدم واخر إيه اللي كان في المقدمة إيه اللي كان في اولوياته وايه اللي كان في المؤخرة في حياته جت جت ما جاتش ما جاتش ايه الحاجة اللي كان قلبه ملهوف عليها الانسان يوم القيامة هيقدر يوزنها صح هتقدر انت توزنها من الوقت صح ماذا يحدث تحت الارض طب البداية ما نبدأ من البداية يا جماعة ما نبدأ من ماذا يحدث عند الموت ما نبدأ نفوق كده وننهي الحالة اللي ربنا تكلم عنها بل هم منها عمون قال تعالى حتى اذا حتى اذا اللحظة اللي الكل ما بيفكرش فيها اللقاء اللي كله بيهرب منه العلماني اللي ألف رواية واتعملت فيلم بيشتم فيه في رجال الدين بيهرب من انه يفكر في اللحظة ديت والعلماني اللي بيشتم في الصحابة في برامج التوك شو بيهرب من انه يفكر في اللحظة ديت وانت بتهرب من انك تفكر في ان اللحظة دي هتنامها هتنامها وهتعدي على كل واحد موجود الوقت في المسجد وكل واحد في الدنيا كلها لحظة لابد منها الكل بيهرب من اللحظة ديت اللي اتجوزت عرفي الشاب اللي بيشرب مخدرات الشاب اللي وقع في الخمرة الكل بيهرب من اللحظة دي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا كلا ازاي كلا ازاي يا رب بعد ما فاق في الاخره كلا ازاي هو مش كان الملائكه هتيجي تلطشني قلمان على وشي وتقول لي ما عدتش تعمل كده تاني يلا يلا على الجنه كلا ازاي هو يا رب مش يا رب هو كلمتين ساعة العرض عليك كنت هقولهم لك وخلاص وبعد كده يلا على الجنة وما عدتش تعمل كده تاني كلا ازاي كلا ازاي انا ما كنتش اعرف ان الموضوع كبير بالمنظر ده وان الموضوع خطير بالمنظر ده وان الموضوع مصيري بالمنظر ده حتى اذا جاء احدهم الموت جاء احدهم لوحدك الموت لما هيجيلك مش هتبقى قاعد في جامعة زي ده الموت لما هيجيلك مش هتبقى قاعد وسط بيتك واسرتك الموت لما هيجيلك هيجيلك لوحدك وهياخدك لوحدك وهتواجه كل احداث الدار الاخرة لوحدك الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم معظم الناس ما يعرفش ينام بره بيته معظم الناس لو وديته مكان جديد عليه ما يعرفش ينام طب امال هتنام في اول ليله في القبر ازاي وهتعيش فيها الوف السنين ازاي في ناس بقالها الاف السنين في قبرها ما كانتش تعرف ان السنتين ثلاثه اللي عاشتهم على وجه الارض لا شيء بالنسبه لالاف السنين اللي ممكن تعيشها في حياه البرزخ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون رجعني فجأة واحد لقى آلاف الملائكة فجأة واحد لقى مشاهد تانية لم يكن يتخيلها فجأة واحد كل طموحات حياته على قد الأرض كل مشاكل همومه على قد الأرض كل أحلام حياته على قد الأرض فوجئ بواقع جبار بدأ يتكشف قدام عينه لأول مرة في حياته ما كانش يتخيل هذا الواقع فلما اتصدم من الواقع الجاز انا ما كنتش اعرف ان الموضوع خطير كده انا ما كنتش اعرف ان الموضوع بالحجم ده رب ارجعون فما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تلتهني إذا ما قال لي ربي هو انت كنت عارف الصح من الغلط اه كنت عارف امال ما كنتش بتنفذ ليه هو انت كنت عارف ان الموضوع ده فيه رضا لله وما كنتش بتعمله هو انت كنت عارف ان الموضوع ده يغضب الله وكنت بتتقحمه هو انت كنت عارف ان اللي بيتحارب ده دين الله وبتتخلى عنه وبتبقى سلبي معاه يعني انت كنت فاهم بس مش عايز كنت عارف الصح من الغلط كنت عارف ايه اللي يرضي ربنا منك كنت عارف ايه الخطوه اللي ربنا يرضيه منك النهارده انك تعملها بس ما كنتش عايز تعملها جيت الوقت بتقول لعلي اعمل صالحا فيما تركت عارف قيمه كل ركعه دلوقتي عارف قيمة كل ساعة من عمره دلوقتي عارف قيمة كل مرة ربنا ندى عليه في نداء في الأذان الوقت نايم في القبر الأذان بيدن خمس مرات ما عادش ينفع يلبي لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء نايم في الثلث الأخير من الليل في القبر مالك الملك متنزل وهو مش قادر يقف يصلي ركعتين بين ايديه نايم في القبر رمضان والناس بتصلي في العشر الأواخر معتكفين مش قادر يجيب ليلة تاني نايم في القبر في عشر ذي الحجة والصيام بسنتين تكفير ذنوب في اليوم في يوم عرفة ومش قادر يقوم خلاص راحت ما عادش فيه نايم في القبر في الساعة الأخيرة اللي قبل يوم الجمعة قبل مغرب الجمعة والدعاء مستجاب ومش عارف يدعي خلاص فيما تركت ما لو تفيد التعظيم فهم فهم ان كان في قدامه فرصة وضيعها فهم ان كان قدامه ثروة وفرط فيها فهم ان كان قدامه فرصة عمر عارف قيمة كل ساعة في عمره عارف قيمة كل صاحب صالح بعد عنه عارف قيمة كل فرصة للصدقة ضيعها عارف قيمة كل درس ديني كان يحضره عارف قيمة كل آية قرآن كان يقراها عارف قيمة كل ركعتين في جوف الليل كان يصليهم عارف قيمة الصيام عارف قيمة الذكر عارف قيمة جلسة الضحى في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني إذا ما قال لي لحد امتى هيبقى ديننا اماني واحلام لحد امتى مش هنقف مع نفسنا وهناخد قرار مع نفسنا وهنحاسب نفسنا وهننزل نفسنا لحد امتى هتسيب نفسك كده لحد امتى هتفضل نفسك تعمل حاجات كتير ترضي بيها ربنا وما بتعملهاش لحد امتى هتبقى قلبك مقهور على انك مش شغال في الدعوه الى الله وواقف لحد امتى هتبقى زعلان ان مالكش ورد قران ثابت يوميا تبقى مسؤول عنه امام الله ومقصر وساكت لحد امتى ملك الملك هيتنزل كل ليله في الثلث الاخير وانت نايم لحد امتى لحد امتى هيفضل دينك كلام الزعل اللي جوه صدرك الان ان انت مقصر في الدين مش هيشفع عليك عند ربنا الهم اللي جوه قلبك دلوقتي انك انت زعلان على معاصي بتقع فيها او زعلان على طاعات نفسك تعملها اوعى تفتكر ان الهم عباده اوعى تفتكر انك بتقرب من ربنا لما بتشيل هم انك تبقى كويس انت بتقرب من ربنا لما بتاخد خطوه ناحيه انك تبقى كويس لما بتشتغل كلام مفروض فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى كل محطات الدار الاخره هتاخدها شئت ام ابيت مفيش حاجة اسمها مش عايز قبر مفيش حاجة اسمها مش لازمني حشر مفيش حاجة اسمها مش معدي من على صراط انت راكب قطر هيعدي بكل المحطات دي هيعدي بمحطة الموت وبمحطة القبر وبمحطة البعث والحشر والميزان والعرض والصراط والقنطرة انت راكب راكب انت دلوقتي في فرصة في فرصة ممكن في يوم من الايام تندم عليها بس ندم مش هينفع يتصلح انت دلوقتي قدامك انك تصلح قدامك انك انت تعرف قيمة كل ساعة من عمرك ولم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم عايزين من الوقت نتوب لربنا عايزين من الوقت نتوب ونعرف قيمه التوبه توبه يعني واحد دخل القبر وضاق عليه القبر حتى اختلفت اضلاعه وظن ان خلاص فجاه وسع القبر وفجاه فتح ليه باب للجنه ليه اصله تاب توبه يعني واحد ماشي على الصراط وبدأت تكتنف النار من جانبتيه وبدأ الصراط يضيق وهيقع هيقع فجأة الصراط وسع وفجأة الملائكة أخذت بإيده وعدته ليه؟ أصله تاب لو ما كانش تاب كان وقع توبة يعني واحد على الميزان سيئة سيئة سيئة وكافة السيئات طبت وأيقن بالهلاك فجأة جبال حسنات نزلت في كافة الحسنات ليه؟ أصله تاب توبة يعني تعديل مسار في الدنيا وفي الآخرة توبة يعني انقلاب في حياتك توبة يعني تعديل لكل وضع غلط في حياتك توبة يعني ثورة على ذنوبك وعلى عجزك وعلى ضعفك توبة يعني فتح ابواب رحمة ربنا ليك في الدنيا وفي الاخرة كلمة كبيرة قوي ان احنا نتوب ان احنا نصلح كل وضع احنا فيه وربنا هيقبلنا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الف رسالة بيطمنك فيها في القرآن بيقول لك اطمن لما ترجع لي هتلاقي ابواب رحمتي مفتوحة الف رسالة طمنك فيها في السنة بيقول لك اطمن ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالله بالنهار ليتوب مسيء الليل الف رسالة بعتها لك في القرآن وفي السنة وفي حياتك وفي معاملته الخاصة ليك بيقول لك اطمن لما هتيجي ترجع لي مش هتلاقي بابي مقفول في وشك اطمن لما هتيجي ترجع لي مش هتلاقي عطاءات اتمنعت عنك اطمن لما هتيجي ترجع لي هتصدم من كمية الرحمة اللي هقابلك بيها من اتاني تلقيته من بعيد اطمن اتنزل في كل ليلة فاقول هل من تائب فاغفر فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له اطمن الف رسالة طمأنة ابعتها لك وبيقول لك تعالى تعالى اقبل قبل ما الباب يتقفل بموتك اقبل قبل ما تقول لعلي اعمل صالحا فيما تركت عشان كذاب ما عادش له مكان ولا عاد له محل من الاعراب اقبل رحمة ربنا للي يفهمها مش هتخليك تنام ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء و... واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اغفر لنا جهلنا وتقصيرنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أما بعد إخواني وأحبابي في الله الكل مهموم الكل متوتر الكل مشغول الناس كلها ماشية مهمومة في الشوارع تبص في وجوه الناس على اي محطة ميكروباص او هما ماشيين في الشوارع تلاقي الهم مالي وجوه الناس وتلاقي الكآبة والاكتئاب مالية وجوه الناس الطالب متوتر هيعمل ايه في الامتحانات وهيجيب الشهادة ازاي رب الأسرة متوتر هيجيب اكل منين وغلاء الاسعار وغلاء المعيشة اللي خاطب ومطلوب ان هو يتجوز متوتر الدنيا غلت وهيجيب عفش منين اللي متخرجة متوترة هتتجوز ازاي وسنها بيكبر يوم ورا يوم الكل متوتر كل الناس متوترة لما اكبر هعمل ايه والمرض ومضاعفات المرض الناس كلها متوترة يا جماعة الناس كلها مشغولة بالمشاكل اللي فوق الارض رغم ان تحت الارض في مشاكل اكبر من اي مشاكل موجودة على وجه الدنيا تحت الارض في الام اشد من اي الام موجودة فوق الارض تحت الارض في نعيم اعظم من اي نعيم خطف قلبك او شد بصرك او اي حاجة شدت احلام قلبك وخلتك تحلم لما شفت منظر برج لما شفت منظر عربية لما شفت منظر حد في عز وفي سلطان وفي هيلمان تحت الارض في نعيم اعظم من اي نعيم فوق الارض عشان كده ماذا يحدث تحت الارض ماذا يحدث تحت الارض الناس عشان تتوازن حياتها الناس عشان جزء ضخم من الكآبة والهم اللي هي فيه من مشاكل فوق الارض يزول لازم تفتكر ان في مشاكل اكبر ان في نعيم اكبر ان في عذاب اكبر ان في امور اكبر من اللي عينك شايفاها لازم قلبك يحس بيها ما نبقاش عاملين زي قول الله بل هم منها عمون بل هم منها عمون ماشي مامي كل اللي قدام عينيه المشاكل المادية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الواقعية طب ولما بنيجي في المشاكل التانية الجبارة اللي هي بعد الموت خلود فلا موت بل هم منها عمون مش قادر يتخيلها انا بكلم مين انا بكلم كل انسان شغل قلبه وصرف قلبه عن مشاكل الاخرة الخطيرة مشاكل دنيوية مش بقول ان المشاكل الدنيوية لا وما تشيلش همها وما نعملش حسابها ولكن انا بقول يا جماعة نوازن يا جماعة نشوف دي قدرها ايه ودي قدرها ايه نشوف ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر يعني ايه بما قدم واخر إيه اللي كان في المقدمة إيه اللي كان في اولوياته وايه اللي كان في المؤخرة في حياته جت جت ما جتش ما جتش ايه الحاجة اللي كان قلبه ملهوف عليها الانسان يوم القيامة هيقدر يوزنها صح هتقدر انت توزنها من الوقت صح ماذا يحدث تحت الارض طب البداية ما نبدأ من البداية يا جماعة ما نبدأ من ماذا يحدث عند الموت ما نبدأ نفوق كده وننهي الحالة اللي ربنا تكلم عنها بل هم منها عمون قال تعالى حتى اذا حتى اذا اللحظة اللي الكل ما بيفكرش فيها اللقاء اللي كله بيهرب منه العلماني اللي ألف رواية واتعملت فيلم بيشتم فيه في رجال الدين بيهرب من انه يفكر في اللحظة ديت والعلماني اللي بيشتم في الصحابة في برامج التوك شو بيهرب من انه يفكر في اللحظة ديت وانت بتهرب من انك تفكر في ان اللحظة دي هتنامها هتنامها وهتعدي على كل واحد موجود دلوقتي في المسجد وكل واحد في الدنيا كلها لحظة لابد منها الكل بيهرب من اللحظة ديت اللي اتجوزت عرفي الشاب اللي بيشرب مخدرات الشاب اللي وقع في الخمرة الكل بيهرب من اللحظة دي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا كلا ازاي كلا ازاي يا رب بعد ما فاق في الاخرة كلا ازاي هو مش كان الملائكة هتيجي تلطشني قلمان على وشي وتقول لي ما عدتش تعمل كده تاني يلا يلا على الجنة كلا ازاي هو يا رب مش يا رب هو كلمتين ساعة العرض عليك كنت هقولهم لك وخلاص وبعد كده يلا على الجنة وما عدتش تعمل كده تاني كلا ازاي كلا ازاي انا ما كنتش اعرف ان الموضوع كبير بالمنظر ده وان الموضوع خطير بالمنظر ده وان الموضوع مصيري بالمنظر ده حتى اذا جاء احدهم الموت جاء احدهم لوحدك الموت لما هيجي لك مش هتبقى قاعد في جامع زي ده الموت لما هيجي لك مش هتبقى قاعد وسط بيتك واسرتك الموت لما هيجي لك هيجي لك لوحدك وهياخدك لوحدك وهتواجه كل احداث الدار الاخره لوحدك جاء احدهم الموت مره في حجه او في عمره في الحج واحد من الحجاج راجل من قرية من القرى اول ما الناس نزلت في الحج هناك فالراجل رايح الفندق الراجل فجأة اتفزع رجعوني رجعنا بيه يا عم انت انت في دولة تانية وانت انت في انت رحت مشوار جنب بلدكم رجعوني بلدي تاني في ايه انا ما اعرفش انام غير على سريري انا ما اعرفش انام غير على مخدتي سبحان الله موقف مؤلم موقف ربنا يعافي كل مريض ولكن يا جماعه معظم الناس ما يعرفش ينام بره بيته معظم الناس لو وديته مكان جديد عليه ما يعرفش ينام طب امال هتنام في اول ليله في القبر ازاي وهتعيش فيها الوف السنين ازاي في ناس بقالها الاف السنين في قبرها ما كانتش تعرف ان السنتين ثلاثه اللي عاشتهم على وجه الارض لا شيء بالنسبه لالاف السنين اللي ممكن تعيشها في حياه البرزخ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون رجعني انا عايزك تتخيل ان انت وا- واحد داخل وراك قدامك اوضه اوضه مثلا زي اللي قدامي في وشي ده ايه فهو داخل قدامك وانت ماشي وراه ومش واخد بالك حاطط ايدك في جيبك كده ومش واخد بالك وهو سابقك بثلاث اربع خطوات ففجاه دخل قدامك بيخط برجليه لقيته فجاه بيصرخ وبيقول رجعني رجعني في ايه انت المفروض تتفزع لما تسمع الكلمة دي انت المفروض تتفزع فيه ايه هو شاف ايه عشان يقول كده رب ارجعون رجعني رجعني في ايه عايز ترجع ليه الراجل ده اتفزع من ايه يا جماعة الراجل ده اما اتفزع من منظر العذاب شاف ملائكة سود الوجوه انت لو طلع عليك عشرين واحد ملثمين بلبس اسود في اسود وبيقولوا لك تعالى معانا انت لو ما عملتش حاجة اصلا هتتفزع يعني الموضوع فما بالك بقى بانسان عاصي ولقى ملائكة العذاب سود الوجوه فممكن يتفزع من العذاب انما ممكن يتفزع من حاجة تانية لان الاخطر من العذاب في اللحظة دي الصدمة نفسها انه اتفزع من الصدمة صدمة ايه فجأة واحد لقى الاف الملائكة فجأة واحد لقى مشاهد تانية لم يكن يتخيلها فجأة واحد كل طموحات حياته على قد الارض كل مشاكل همومه على قد الارض كل احلام حياته على قد الارض فوجئ بواقع جبار بدأ يتكشف قدام عينه لأول مرة في حياته ما كانش يتخيل هذا الواقع فلما اتصدم من الواقع الجاهز انا ما كنتش اعرف ان الموضوع خطير كده انا ما كنتش اعرف ان الموضوع بالحجم ده رب ارجعون ومش رب ارجعني ارجعون بيتكلم بالجماعة ليه هو دلوقتي عارف عظمة ربنا بيكلم ربنا ب- ب- بالتعظيم عارف عظمة الامر بعد ما كان مكسر الامر في الدنيا لانه مش عارف مين الامر فلما عرف مين الامر بدأ يتكلم بالتعظيم عشان كده قبل ما ربنا قال تجاهدون في سبيل الله في سورة الصف قال ايه سبح لله ما في السماوات يعني قبل ما هقول لك الامر هقول لك الاول انت عارف مين اللي بيأمر انت عارف عظمة الامر نقطة غائبة في قلوبنا قال رب ارجعون لعلي اعمل لعلي اعمل صالحا فيما تركت بعد ايه بعد ايه فرص واما بتروح محدش يعرف يجيبها تاني هو انت فاكره امتحان آه، ترم ولا midterm ولا final في الكليه بتاعتك ولو سقطت هتعيد السنه ده هو امتحان خلاص هو دور واحد وخلصت بعد ايه زي سيدنا ابراهيم لما يقابل ابوه يوم القيامه فابوه يمسك فيه ويصرخ ويقول له يا ابراهيم اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا خلاص انا اتعلمت ما عدتش ازعلك بعد كده يا ابراهيم ولكن اشفع لي عند ربك بعد ايه خلاص خلصت زي احد اخواننا لما راح يزور شاب من الشباب الله يغفر ليه ويرحمه يا رب والشاب بيموت ويعني مرض سرطان وجاله فيعني بي- الشاب بيقول له هو ربنا ممكن يغفر لي انا اللي زيي لا يمكن يتغفر له قال له ربنا رحمته واسعه قال له طب والزنا طب والمخدرات والزنا والمخدرات هو يعني سبحان الله بعد ايه ربنا يغفر له ويرحمه ما دام بيموت على لا اله الا الله ولكن يا جماعه هي فرصه لازم تستثمرها ده جاي الوقت بيقول لعلي اعمل لعلي ايه انت عارف الطالب اللي النتيجه بتاعته طلعت ساقط فبيقول طب دخلوني الامتحان تاني لعلي اذاكر لعلي ايه اذاكر لعلي اعمل صالحا هو انت كنت عارف الصالح من الطالح هو انت كنت عارف الصح من الغلط اه كنت عارف امال ما كنتش بتنفذ ليه هو انت كنت عارف ان الموضوع ده فيه رضا لله وما كنتش بتعمله هو انت كنت عارف ان الموضوع ده يغضب الله وكنت بتتقحمه هو انت كنت عارف ان اللي بيتحارب ده دين الله وبتتخلى عنه وبتبقى سلب معاه لعلي اعمل صالحا يعني انت كنت فاهم بس مش عايز كنت عارف الصح من الغلط كنت عارف ايه اللي يرضي ربنا منك كنت عارف ايه الخطوه اللي ربنا يرضيه منك النهارده انك تعملها بس ما كنتش عايز تعملها جيت الوقت بتقول لعلي اعمل صالحا فيما تركت يعني ايه فيما تركت يا جماعه يعني في اللي انا سبته يعني ايه في اللي انا سبته الايام والفلوس وال... طيب عادي اخطر حاجة في الجملة ديت هي ما ما فيما تركت ما يا تفيد التعظيم يا تفيد التحقير هو الوقت بيتكلم بتعظيم للدنيا اللي سابها فيما ترك بيتكلم بتعظيم على ايه عرف عرف قيمة كل ركعة لوقتي عرف قيمة كل ساعة من عمره لوقتي عارف قيمة كل مرة ربنا ندى عليه في نداء في الأذان الوقت نايم في القبر الأذان بيدن خمس مرات ما عادش ينفع يلبي لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء نايم في الثلث الأخير من الليل في القبر مالك الملك متنزل وهو مش قادر يقف يصلي ركعتين بين إيديه نايم في القبر رمضان والناس بتصلي في العشرة الأواخر معتكفين مش قادر يجيب ليلة تاني نايم في القبر في عشر ذي الحجة والصيام بسنتين تكفير ذنوب في اليوم في يوم عرفة ومش قادر يقوم خلاص راحت ما عادش فيه نايم في القبر في الساعة الأخيرة اللي قبل يوم الجمعة قبل مغرب الجمعة والدعاء مستجاب ومش عارف يدعي خلاص فيما تركت ما لو تفيد التعظيم فهم فهم ان كان في قدامه فرصة وضيعها فهم ان كان قدامه ثروة وفرط فيها فهم ان كان قدامه فرصة عمر عارف قيمة كل ساعة في عمره عارف قيمة كل صاحب صالح صالح بعد عنه عارف قيمة كل فرصة للصدقة ضيعها عارف قيمة كل درس ديني كان يحضره عارف قيمة كل آية قرآن كان يقراها عارف قيمة كل ركعتين في جوف الليل كان يصليهم عارف قيمة الصيام عارف قيمة الذكر عارف قيمة جلسة الضحى فالوقت بيتكلم بالتعظيم على اللي كان امبارح بيتكلم عنه بالتحقير لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا تنفجر كالقنبلة في وجهه كلا ازاي انا هو الموضوع ده مصير ده واحد في اول ده, ده واحد لسه ما ماتش يا جماعه خدوا بالكم ده ده في رش الاحتضار وبعد كده اول لحظات من الموت بقى بعد كده يعني ده واحد يعني الخواطر الاخيره الانسان او المشاهد الاخيره من الاخره من الدنيا والمشاهد الاولى من الاخره لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه انها كلمه انت كلمنجي انت دينك كلام انت كان دينك هو الحاجات السهله بالنسبه لك انت كنت بتختار الاسهل ليك مش كنت بتختار الارض لله انها كلمه انت كلامك انت جاي دلوقتي تقول لعلي اعمل بعد ما قضيت عمرك كلام لحد امتى لحد امتى هنقضي عمرنا كلام لحد امتى هيبقى ديننا اماني واحلام لحد امتى مش هنقف مع نفسنا وهناخد قرار مع نفسنا وهنحاسب نفسنا وهنلزم نفسنا لحد امتى هتسيب نفسك كده لحد امتى هتفضل نفسك تعمل حاجات كتير ترضي بيها ربنا وما بتعملهاش لحد امتى هتبقى قلبك مقهور على انك مش شغال في الدعوه الى الله وواقف لحد امتى هتبقى زعلان ان مالكش ورد قران ثابت يوميا تبقى مسؤول عنه امام الله ومقصر وساكت لحد امتى ملك الملك هيتنزل كل ليله في الثلث الاخير وانت نايم لحد امتى لحد امتى هيفضل دينك كلام الزعل اللي جوه صدرك الان ان انت مقصر في الدين مش هيشفع عليك عند ربنا الهم اللي جوه قلبك دلوقتي انك انت زعلان على معاصي بتقع فيها او زعلان على طاعات نفسك تعملها اوعى تفتكر ان الهم عباده اوعى تفتكر انك بتقرب من ربنا لما بتشيل هم انك تبقى كويس انت بتقرب من ربنا لما بتاخد خطوه ناحيه انك تبقى كويس لما بتشتغل كلام مظبوط فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى انما اللي يتكلم قنطار ولا لها اي لازمه عشان كده يوم القيامه اليوم نختم على افواههم عضو الكلام بتاعك ده يقف وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم واعضاء العمل هي اللي تتكلم كلا انها كلمه ده كلام هو قائلها مش انت قائلها خلاص بقى بيتكلم بضمير الغائب خلاص هو ما يستاهلش ان حد يكلمه اصلا وهو قائلها قال المفسرون يظل يصرخ رب ارجعون الى يوم القيامه الى يوم القيامه يظل يصرخ رب ارجعون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون البرزخ في البحار هو المنطقة اللي ما بين كل نهر وبحر او كل بحر جوه بحر تاني يقولك في منطقة كده اسمها البرزخ بيعيش فيها سمك لا يقدر يعدي للبحر ده ولا يقدر يعدي للبحر التاني لو عدى هنا يموت ولو عدى هنا يموت ده اسمه البرزخ انت في عالم اسمه عالم البرزخ البرزخ ده ثلاث عوالم الله ذكرهم في اخر سورة الواقعة حينما قال سبحانه وتعالى فاما ان كان من المقربين ففورا فروح ريحان جنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين ففورا نزل من حميم تصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين دي عوالم البرزخ ده عوالم انت تروح انا عالم ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون انت تروح انا عالم مش تخطط لمستقبلك مش تفكر في هذه المشاكل ولا المشاكل اللي بهذه الخطورة نفكر فيها لما تيجي فاذا نفخ في الصور فاذا نفخ في الصور هو ليه كتير جدا في ايات الاخرة ربنا بيجيب زمن الماضي ونفخ في الصور كانت سرابة كانت هو ليه لانه امر واقع لان الدار الاخره دي امر واقع تفكيرك فيها من عدم تفكيرك فيها مش هيفرق زي الملحد اللي كان بيتكلم مع احد الدعاة فبيقول له انا من يوم ما الحدت وسبت قضية فكرة وجود الله وانا مستريح وبقيت بالي مستريح لحد خانقني بحلال ولا بحرام قال له يا ابني انت عامل زي الطالب اللي بيقول انا من يوم ما سبت المذاكرة وسبت ال ال ال ال حضور المحاضرات وانا مستريح وبقيت باشا ما انت مستريح وهتتنافخ بعد كده في الامتحانات هو انت مستريح يعني ومش هتسقط وهتترفض بعد كده انت بس ما بتفكرش في اللي جاي بعد كده فاللي ما بيفكرش في اللي جاي لازم يفكر عشان كده ربنا لما اتكلم عن الدار الاخره قال لتركبن طبقا عن طبق يعني ايه لتركبن راكب راكب زي القطر كده هو اللي بيركب قطر بيختار المحطه اللي القطر يمشي فيها من المحطه اللي ما يمشيش فيها انت راكب راكب كل محطات الدار الاخره هتاخدها شئت ام ابيت مفيش حاجه اسمها مش عايز قبر مفيش حاجه اسمها مش لازمني حشر مفيش حاجه اسمها مش معدي من على صراط انت راكب قطر هيعدي بكل المحطات دي هيعدي بمحطة الموت وبمحطة القبر وبمحطة البعث والحشر والميزان والعرض والصراط والقنطرة انت راكب راكب بتفكر ولا ما بتفكرش الطالب اللي ما بيفكرش في الامتحانات هيلاقي نفسه في اللجنة هيلاقي نفسه في اللجنة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مفيش حد يسأل في حد يعني ايه مفيش حد يسأل في حد يعني احنا قاعدين في الجامع دلوقتي لو حد مننا هجم عليه اتنين وبدأوا يحاولوا مثلا يضربوه او كده يقينا في تلاتة اربعة بيحبوه جدا ده اخوه ده ابن عمه ده صاحبه ده جاره هيحاولوا انما يوم القيامة ربنا بيقول ولا يسأل حميم حميمة الناس اللي كان يعني قلوبها بتغلي من الحب لبعض في الدنيا ما حدش يسأل في حد اصلا يبصرونهم الملائكة تقول له كده شوف صاحبك اهو صاحبك اللي كنت بتعصي ربنا معاه بيتعذب اهو شوفوا وهو بيساق للنار اهو يبصرونهم الملائكه تقول لهم بصوا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه كله هيعمل مش واخد باله كله هيتمنى لو ولاده سبحان الله هذه الآية من الآيات اللي بتزلزل القلب يا جماعة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ده انت قلبك بتتفطر ساعة ما بتشوف ابنك ساعة ما بتشوف ابنك الرضيع ولا بنتك الصغيرة قلبك بيتفطر انا ممكن في لحظة من لحظات المشاعر تنزع من القلوب ايه الموقف اللي يخلي اقوى عاطفة في الحياة تنهار عاطفة الابوة وعاطفة الامومة إيه الموقف اللي ممكن يوصل انسان للدرجة ده ايه كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت مرضعة يعني واحدة ضم ضناها على صدرها وبترضعه تقوم القيامة عليها وهي بترضعه تذهل عما أرضعت ما عادتش عارفة اللي في حضنها ده طفل ولا خشبة ولا كورة ولا حت ايه ترمي يعني ايه ايه الهول اللي يخلي أكبر عاطفة ربنا بسها في قلبي في الدنيا كلها تنهار فلا أنساب بينهم يومئذ كل حاجة بتنهار الكل طالع من تحت التراب الابن اللي ابوه مات وهو لسه في بطن امه وطلع طول عمره كل ما يسمع كلمة واحد بيقول بابا قلبه يتحرك قلبه يتهز انا نفسي اشوف ابويا انا وحشني ابويا يا ريتني كنت شفت ابويا يوم القيامة يطلعوا هما الاثنين من تحت التراب لا ده يبص لده ولا ده يبص لده ومدفونين في قبر واحد ال ال الناس كلها طالعة من تحت التراب محدش بيبص لحد جميلات العالم طالعين محدش بيبص لهم اغنياء العالم طالعين محدش بيبص لهم يبقى انت من دلوقتي اعرف الصح ايه يبقى انت من دلوقتي فكر فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني الايه دي بتقول لك ايه مفيش حد هينفعك فيش حد هينفعك غير عملك الصالح فيش حد هينفعك غير صلتك بالله استيقظ صرخة ايقاظ يا اخواني كما قال تعالى واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت قال لك تخلت قال لك اذا كانت الارض اللي هي امك اتخلت عنك يوميها امال باقي الناس اللي, اللي, اللي الغرباء عنك هيعملوا فيك ايه الارض القت ما فيها غضبا لله من المعاصي اللي عملوها في يوم من الايام وتخلت يبقى التخلي اللي عنك في اللحظة دي ساعتها مالكش غير ربنا ساعتها مالكش غير اللي انت عملته في الدنيا انت الوقت في فرصة في فرصة ممكن في يوم من الايام تندم عليها بس ندم مش هينفع يتصلح انت الوقت قدامك انك تصلح قدامك انك انت تعرف قيمة كل ساعة من عمرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة هيتحسر قلبه هيتقهر على كل ساعة من عمره ما عملش فيها حاجة تقربه من ربنا لما هيدرك المقياس الحقيقي للدنيا لما هيدرك قد ايه في حاجات ملهاش قيمة خطفت قلبه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ثقلت موازينه ازاي ازاي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها بالله عليك يا اخي انت عندك سنة الفجر احسن من الدنيا واللي فيها يعني تبقى ملك على بلد من البلاد ولا تصلي سنة الفجر بصدق كده يعني يجي لك اه، صفقة في شغلك بخمسين الف جنيه صافي ربح ولا سنة الفجر يعني اللي انت هتزعل عليه اكتر انك انت خدت جزة في الشغل بتاعك النهاردة ولا انك انت نمت وراح عليك صلاة الفجر ايه اللي بيزعلك اكتر فمن ثقلت موازينه موازينك ايه في الحياة انت قايسها ازاي وزنها ازاي ساعتها كل انسان هيعرف حقيقه وزنه عند ربنا انت وزنك عند الناس غير وزنك عند الله عشان كده ربنا بيقول والوزن يومئذ الحق هو في وزن باطل اه في الدنيا كان اللي معاه فلوس الناس معظماه في الدنيا كان اللي قاعد على كرسي عالي الناس معظماه انما يوم القيامه في موازين تانية ساعتها تعرف وزنك الحقيقي عند ربنا ساعتها تعرف انت تساوي قد ايه عند ربنا فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم انت بتيجي تقول له يعني تعال اسمع درس ديني يقول لك والله ما انا فاضي انا مشغول انا طب وحضرتك الساعتين اللي انت بتقضيهم كل يوم على الفيس دول تبع ايه مش ده برضه من عمرك وحضرتك الساعه اللي كل يوم بتقعدها على الواتس دي جبتها منين هو لما بقى الكلام كلام ربنا ما عنديش وقت ولما بقى الموضوع موضوع تليجرام وفيس وانستجرام وسوشيال ميديا و- وسكايب و- وفايبر و- بقى الوقت كله جه ساعتها ازاي يا جماعه ازاي بقى اسنا ديت من اسنا دي ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم انت الخسران مفيش حد تاني هيخسر هي الصفقه ارباحها ليك وخسائرها عليك في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار الايات سريعه جدا الايات سريعه لدرجه ان انت مش متخيل انت كنت شويه واحد نايم على فراش الاحتضار بيموت هو ايه اللي وصلنا للمرحله دي كان المعنى ان كله هيعدي اللحظات دي هتعدي اسرع مما تتخيل الدنيا هتعدي ويوم القيامه هتعدي والناس هتلاقي نفسها يا في جنه يا في نار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم مش معنى وجوههم طب ما النار تلفح صدورهم وتلفح بطونهم وتلفح ايديهم ورجليهم ربنا يحفظنا من النار يا رب نعوذ بالله من جهنم نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من نار الدنيا والاخره تلفح وجوههم النار اشمعنى الوجوه اصل الوش ده فيه سمعك وفيه عينك وفيه لسانك اديت ودنك لمين اديت ودنك لمين لواحد علماني يشككك في ثواب دينك وفي سنة رسول الله وفي البخاري ومسلم وفي أئمة دينك وفي الآباء العظماء بتوع دينك ولا اديت دينك لعالم من العلماء يهديك الطريق إلى الله فاتبعني أهدك اديت ودنك لمين اديت ودنك لحد يثير الشهوات عندك ولا اديت ودنك لحد يذكرك بالله والدار الاخره عينيك إيه اللي خطفها اللي خطفها الابراج والدنيا والفلوس والدولارات ولا اللي خطف عينيك النظر للمصحف والنظر في شاشات العرض الجباره في ملكوت السماوات والارض اللي ربنا فتحها لك عشان تنظر لاثار خلق الله وابداع الله في الكون في كتاب الله المنظور ولسانك اتكلمت عن ايه الانسان بيتكلم عن اللي شايل همه انت كنت شايل هم ايه شايل هم الاسلام ولا شايل هم رضا الله ولا شايل هم الجنه ولا شايل هم ولا شايل هم الدنيا ولا شايل هم الشهوات ولا شايل هم نفسك شايل هم ايه تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الكلحان ده يا جماعه يعني ربنا يعافينا يعني تشوهات الحروق واحد كان بيصطاد في يعني بلد من البلاد يعني بيصطاد بسناره بالكهرباء ال- الميه اتكهربت اتقطع رجليه فيها ربنا يعافينا يا رب جميعا اللهم امين اتقطع رجليه فيها يعني ده في حروق الدنيا ما هو الكهرباء دي حرق من انواع الحروق حروق الدنيا بتعمل تشوهات شكلها ايه تخيل بقى وهم فيها كالحون حروق جهنم تعمل تشوهات شكلها ايه تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وهم في العذاب المادي ده يسمعوا كلام ربنا بيتقال لهم الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها بما تكذبون ده اسمه العذاب النفسي بقى وهو في العذاب المادي يجي التبكيت والعذاب النفسي بس هما ما يقروهاش كده هما اول ما يسمعوا ربنا بيكلمهم ربنا بيكلمنا هو احنا لسه في امل ان ربنا يكلمنا يبقى في رجاء ان احنا نخرج من هنا قالوا ربنا ربنا يبداوا يتضرعوا الى الله ربنا بيكلمنا يبقى لسه في امل ان ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قضاء وقدر يا رب قضاء وقدر ونفس فينا يا رب هنعمل ايه مش كان مكتوب علينا المعصيه من قبل ما نتولد يا سلام يعني ربنا كان خلقك يظلمك يعني ربنا وش معنى التاني اطاع الله سبحانه وتعالى انت كنت في امتحان وربنا كان مديك حريتك وربنا كان مديك ارادتك وربنا سبحانه وتعالى كان مديك اراده انك تختار الصح من الغلط تيجي تعلقها دلوقتي على القضاء والقدر وكنا قوما ضالين وكنا قوما القوم كلهم كانوا كده يا رب الشباب كله كان كده المجتمع كله كان كده ما كنتش اقدر اشذ عن المنظومه الناس كلها كانت اتجاهها الدنيا واتجاهها للمعصيه لو كنت التزمت يا رب كان كله يتريق عليا ويخليني اللي بنا اللي في بقه ويقول لي خدني تحت جناحك يا عم الشيخ يا رب الدنيا وكنا قوما القوم كلهم كانوا كده يا رب الدنيا كلها كانت ماشيه في اتجاه المعصيه وما كنتش اقدر اقف قدام الدنيا كلها عشان اطيعك كنت هتسجن يا رب كنت هتسجن كان يا رب الفلوس الحرام من مليون مصدر يجوا من ربا البنوك يجوا انما الحلال كنت اجيبه منين كنت عشان اتجوز يا رب عايز شبكه وقايمه ومهر واجيب مغني في حفله واجيب فندق خمس نجوم واشتغل شبابي كله وعشان زنا ببلاش ببلاش في اي مكان وفي اي وقت يا رب ال- كانت الدنيا كلها ماشيه كده كنت اعمل ايه وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسأوا فيها الخاصئ اللي هو الكلب لما يجي يتمحك في حد يقوم رافسه برجليه فالخاصئ ده من صفة الكلاب والعياذ بالله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ده الحوار الاخير بينهم وبين الله بعدها لا يتكلموا مع الله سبحانه وتعالى ده اخر حوار بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي فريق قدروا يفرقوا في ناس قدرت ان يبقى في فرق بينها وبين المجتمع في ناس قدرت تاخد قرار ما قدرتش تاخد قرار ليه في ناس كان عندها عزيمه ما كانوش احسن منك في حاجه ولا كانوا يعني عندهم فرصه اكتر منك في حاجه انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ما خدتش قرار ليه ما قدرتش تفصل ليه ما قدرتش تاخد قرار في اتجاه طاعة الله ليه افصل فلما فصل طالوت خد قرار خد قرار ابو طالب ما عرفش ياخد قرار مات كافر والعياذ بالله فهو في ضحضاح من النار خدتش قرار ليه ما قدرتش ان دينك انت قدرت تاخد قرار عشان تتجوز وقدرت تاخد قرار عشان تشتغل وقدرت تاخد قرار في الكليه اللي اشتغلتها وقدرت تاخد قرار تصاحب مين وتسيب مين وقدرت تاخد قرار تسكن فين وقدرت تاخد قرار تدخل ولادك مدرسه ايه وقدرت تاخد قرار تتجوز مين اشمعنى الدين اللي ما قدرتش تاخد فيه قرار اشمعنى الدين اللي كنت سايبها فيه سبهلله اشمعنى الدين اشمعنى الدنيا كنت بتسنتفها وتحنتفها في الدنيا وكنت بتظبطها ايزو ايزو 15000 كل حاجه بالمواصفات القياسيه ولو اي حاجه نقصت تزعل وتتقهر والدين كنت سايبه كده ليه كنت سايبه لمين تخيل لو واحد قابلته في الشارع قلت له انت اخبارك ايه انت هتدخل كليه ايه كليه اه اه والله ده الكليه دي حاجه جميله قوي وجميل قوي ان الواحد يبقى معاه شهاده في الايام دي بس انا والله مش عارف سيبها لله ربنا ان شاء الله هيعيني يعني وهيختار لي طيب انت م- لازم تشتغل بقى ده انت كده لسه اه اشتغل صحيح ده الايد البطاله وحشه قوي صحيح اه والمال الحلال اللي جاي بعرجه بس والله انا مش عارف اشتغل ايه ان شاء الله ربنا يحلها لي طب يا ابني اتجوز بقى اخطب و- وفكر اه اتجوز اه صحيح ده جعل لكم من بيوتكم سكنا بس والله مش عارف يعني اجيب شقه فين بقى واتجوز مين ان شاء هو ده بني ادم عايش اصلا ده بني ادم تايه تخيل بقى ان احنا بنعمل كده بس بعدين ان احنا بنعمل كده بس مع امور تتعلق بها مصيرنا ان احنا بنعمل كده مع اخطر مشاكل في حياتنا تخيل عشان كده انه كان فريق ناس قدرت تاخد قرارات في الدين زي ما قدرت تاخد قرارات في الدنيا ما معنى ان انا بعرف اخد قرار في الدنيا ان انا بعرف اخد قرار اشمعنى الدين بقى هبقى برضه نموذج فاهم بس مش عايز انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون الله اكبر ربنا رخص الاعلام في كلمتين في الايه دي هي دي رساله الاعلام دلوقتي مع المتدينين في 100 سنه في السينما بتاعتنا وفي هوليوود فاتخذتموهم سخريا خلوهم مضحكه خطة الاعلام كلها مع تحطيم صورة الدين في صدور الناس بتقوم على الكلمة ده ايه فاتخذتموهم سخريا اعملوهم مقلسة اعملوهم بقى بالدقن كده وشكلهم يخوف كده وقاعدين يدعوا كلامهم وماش فاهمينه اعملوهم بتوع فتة وقاعدين ينهشوا في الخرفان اعملوهم ناس تايهة ومش فاهمة حاجة اعملوهم اعملوهم بقى اعملوا عليهم روايات واعملوا عليهم افلام واعملوا عليهم حفلة قدام الناس خلوا الناس تخاف انها تتدين احسن يتعمل عليها حفلة هم كمان شوهوا صورتهم حتى لو الناس ما صدقتش ان دي صورتهم لان صورتهم في الواقع غير كده خالص انما مرة في اتنين في الفيلم اللي بعده في تمثيلية رمضان الجاية في الفيلم اللي بعده في المسلسل اللي بعده في الرواية اللي جاية في برنامج التوك شو اللي بعده الناس هتصدق ان هم دول حتى لو قدام عينيهم في بيوتهم وفي الشارع اللي ساكنين فيه الصورة مش كده شوهوا الصورة فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون بما صبروا انت عايز تبقى من اهل الايه ديت صبرت على ايه ايه اللي انت صبرت عليه كبت قيام الليل وانت ما انتش قادر يا اخوانا الجنه عايزه صبر مهر الجنه الصبر يا جماعه مهر قصور الفردوس الاعلى هو الصبر هو انت عايز تاخد حاجه ما بتدفعش ثمنها ليه فيما صبروا ما تبصلوش الوقت هو تعبان وبيجري في الدواء بص له وهو داخل الجنه وسط الانبياء والمرسلين ما تبصلهاش الوقت وهي لابسه حجاب امهات المؤمنين وماشيه و- وده بيقول لها عو وده بص لها وهي ماسكه ايد فاطمه وعائشه وداخله الجنه ما تبصلوش الوقت ما تبصش للي مجتهد في الدين والطاعه وهو تعبان ومجهد ومش قادر بص له بكره وهو بيجني ثمره كل الصفقات اللي عقدها بينه وبين ربنا وبيوفى اجرها فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه اني جزيتهم اليوم بما صبروا اللي مش عايز يتعب يبقى مش عايز ياخد الراجل بتاع اجنس العربيات اللي صاحبه بيقول له العربيه دي عجباني قال له بجد قال له اه قال له لو عجباك اديها لك قال له يا راجل قال له اقسم بالله لو عجباك اديها لك قال له طب ايه عجباني قال له هات تمنها قال له تمنها مش بتقول لو عجباك اديها لك قال له ما هو لا- لو ما عادش تمنها يبقى انت مش عايزها اللي عايز حاجه بيتعب عشان يجيب تمنها هي دي بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم اسال العدين فاسال العدين اللي كانوا بيعدوا يا رب بقى الملائكه اللي كانت بتعد احنا يا رب انت بتفكرنا بحاجه من ستين الف سنه ده يوم القيامه كان خمسين الف سنه وقعدنا في القبر تلات اربع تلاف سنه و... و... يا رب ده الكلام ده كان من زمان قوي يا رب فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا ضيعتوا كتير قوي منكم خسرتوا كتير قوي عشان شهوات عاجله عشان متع زالت وانقضت وبقت كلها تراب وبقت كلها صعيدا جرزا وفضلت معاصيها وحسرتها وراحت لذتها قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هي دي مصيبة البشر مصيبة ناس كتير قوي فاكراها لعبة مصيبة ناس كتير قوي فاكرة إن الموضوع يعني كأنه لعبة من ربنا مش عارفة خطورة الامتحان اللي هو فيه إخواني في الله عايزين نعيش مع كل كلمة من كلام ربنا عايزين نقرأ القرآن صح عايزين نعيش مع كل كلمة وكل حرف ربنا نزله لنا من فوق سبع سنوات جبريل ما كانش بينزل من الكلام ده من فوق سبع سنوات طالع نازل 23 سنة عشان في النهاية نقرأ واحنا مش عارفين احنا بنقرأ ايه وحياتنا ما بتتغيرش بكلام ربنا زي ما حياة الصحابة تغيرت بكلام الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم بلغه منا السلام يا رب اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني ماذا يحدث تحت الأرض في نعيم كبير أوي تحت الأرض أعظم من الفنادق السيفن ستارز وأعظم من المنتجعات السياحية وأعظم وأعظم يعني أعظم من من أي نعيم ممكن نشوفه على وجه الأرض ولكن لو تأملنا بقلوبنا وانتهت حالة بل هم منها عمون حالة التعاني عن نعيم وعذاب الدار الآخرة كفاية بس والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف العبد المؤمن كده لما يبقى في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس الله أكبر تخيل لو شمس واحدة بس طلعت على المسجد ده هتنوره قد إيه طب ألف ألفين تلات آلاف شمس طلعوا على قلبك فجأة هينوروا لك قلبك قد إيه وبعد كده ملك الموت يجيله يقول أيتها النفس الطيبة أو أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فرحان وانت بتبشر بعد كده تفتح ليك أبواب السماوات ويشيعك كل ملك في السماوات جنازة كونية أو حفلة كونية بيك انت بعد كده تسمع صوت ملك الملك هو بيقول عليك انت صدق عبدي وهو بيقول صدقت امتي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين بعد كده تنزل القبر تاني تلاقي الملكين بيقولوا لك من ربك وقلبك بينطق ربي الله ما دينك دين يا الاسلام من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا لك على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله انت كنت صاحب عقيدة كنت انسان شايل عقيدتك في قلبك وانت ماشي ما كنتش مرتاب ما كنتش شكاك ما كنتش مسلم في البطاقة وقلبك مليان شبهات وشكوك لا تنتهي من غير ما تحاول انك تواجهها وتعرف الصح فين كنت انسان من اهل اليقين كنت راجل من رجالة العقيدة تستاهل انه يفسح لك قبرك مد بصرك تستاهل انك انت يفتح ليك باب الى الجنة يستاهل انك انت يجيلك من روحها وطيبها ونعيمها تستاهل ان يجيلك رفيق صالح يؤنسك حتى يوم القيامة تستاهل ان, ق... ان روحك تعلق في قناديل في عرش الرحمن وسط ارواح الشهداء وتسبح في انهار الجنة في حواصل طيور خضرة حتى تقوم القيامة ويبعث جسدك اللي بقى تراب من مرة اخرى تستاهل انما القضيه دلوقتي يا جماعه ان الثلاث اسئله اللي انت تسالهم في امرك دول من ربك ما دينك من نبيك تخيل ان انت قاعد بتشايت على النت كده بالليل ولقيت واحده من امريكا ولا واحد من امريكا دخل وبيقول لك اسمك ايه محمد اه انا سامعيني يبقى انت مسلم بقى ما تكلمنا على الاسلام كده يمكن اقتنع بالاسلام احسن الشكوك الالحاديه قطعتنا عندنا في العالم الغربي تعرف تتكلم معاه عن الاسلام خمس دقائق كلام يقنعه بعظمه الاسلام طب لو قال لك ماشي طب هو انت بالتاكيد مؤمن بالله ما دام مسلم انا انا انا شاكك في موضوع وجود ربنا و... ومش عارف الحق ايه والصح ايه تعرف تكلمه عن ربنا خمس دقايق كلام يقنعه بوجود ربنا اذا كان الايفون اللي ينكر ان في واحد ستيف جوبز اخترعه يبقى مجنون امال اللي ينكر ان الكون المنظم المنسق الجبار ده من غير صانع يبقى ايه اشد جنونا اذا كان روايه متالفه محبوكه السيناريو لو واحد قال لك ده ما حدش سماها ده في قرد قاعد على اله كاتبه وطلعت الكلمات بتاعتها يبقى مجنون امال روايه الحياه العظيمه الجباره دي من غير من غير خالق ليها ومن غير صانع ليها اللي يقول كده يبقى ايه تعرف تقول خمس دقائق تقنعه بوجود ربنا وعظمه ربنا طيب انت اسمك محمد على اسم النبي محمد بتاعكم عليه الصلاه والسلام بيتشتم عندنا وبيترسم رسوم مسيئه بس انا مش عارف حاسس ان هو ممكن يكون ده كلام ظلم ليه تعرف تكلمه عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خمس دقائق تقنعه بعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه المشكلة مش ان ممكن واحد فينا يقدر يقنعه او ما يقنعوش المشكلة ان دي الثلاث اسئلة اللي واقف عليها امتحان العقيدة في امرك اول امتحان هتمتحنه يوم القيامة من مات قامت قيامته في قبرك اول امتحان امتحان عقيدة تخيل الامتحان الاول عقيدة امتحان الحلال والحرام على الميزان وده ده بعد كده امتحان العقيدة الاول عارف عقيدتك ولا مش عارف عقيدتك من اولها كده هتكمل في الناحية دي ولا في الناحية دي موضوع خطير جدا ان الامتحان الاول في اول ليلة في القبر امتحان عقيدة لازم نفهم العقيدة دي متحققة فيك فينا ولا لا اخواني واحبابي في الله لعلي اعمل صالحا فيما تركت مش عايزين نيجي نقول الكلمة دي في يوم من الايام عايزين من الوقت نتوب لربنا عايزين من الوقت نتوب ونعرف قيمة التوبة توبة يعني واحد دخل القبر وضاق عليه القبر حتى اختلفت اضلاعه وظن انه خلاص فجأة وسع القبر وفجأة فتح ليه باب للجنة ليه اصله تاب توبة يعني واحد ماشي على الصراط وبدأت تكتنف النار من جانبتيه وبدأ الصراط يضيق وهيقع هيقع فجأة الصراط وسع وفجأة الملائكة اخذت بايده وعدته ليه اصله تاب لو ما كانش تاب كان وقع توبة يعني واحد على الميزان سيئة سيئة سيئة وكفة السيئات طبت وايقن بالهلاك فجأة جبال حسنات نزلت في كفة الحسنات ليه اصله تاب توبة يعني تعديل مسار في الدنيا وفي الاخرة توبة يعني انقلاب في حياتك توبة يعني تعديل لكل وضع غلط في حياتك توبة يعني ثورة على ذنوبك وعلى عجزك وعلى ضعفك توبة يعني فتح ابواب رحمة ربنا ليك في الدنيا وفي الاخرة كلمة كبيرة قوي ان احنا نتوب ان احنا نصلح كل وضع احنا فيه وربنا هيقبلنا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الف رسالة بيطمنك فيها في القرآن بيقول لك اطمن لما ترجع لي هتلاقي ابواب رحمتي مفتوحة الف رسالة طمنك بيها في السنة بيقول لك اطمن ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالله بالنهار ليتوب مسيء الليل الف رسالة بعتها لك في القرآن وفي السنة وفي حياتك وفي معاملته الخاصة ليك بيقول لك اطمن لما هتيجي ترجع لي مش هتلاقي بابي مقفول في وشك اطمن لما هتيجي ترجع لي مش هتلاقي عطاءاتي اتمنعت عنك اطمن لما هتيجي ترجع لي هتصدم من كمية الرحمة اللي هقابلك بيها من اتاني تلقيته من بعيد اطمن اتنزل في كل ليلة فاقول هل من تائب فاغفر فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له اطمن الف رسالة طمأنة ابعتها لك وبيقول لك تعالى تعالى اقبل قبل ما الباب يتقفل بموتك اقبل قبل ما تقول لعلي اعمل صالحا فيما تركت عشم كذاب ما عادش له مكان ولا عاد له محل من الاعراب اقبل رحمة ربنا للي يفهمها مش هتخليك تنام في شباب كتير يقولوا لو حد كلمنا عن رحمة ربنا بننام اوعى يبقى انت مش فاهم هو انا لما اقول لك دلوقتي في واحد واقف على الطريق الدائري معاه خمسين شوال مليانين مئات الملايين من الدولارات اللي بيروح له بيديله كبشة كبشة دولارات ده هيخليك تنام ولا هيخليك تجري على العطاءات بتاعته هو لما نتكلم عن رحمات ربنا وعطاءات ربنا للصالحين وع- ورحمات ربنا بالتائبين ده يخليك تنام ولا يخليك تجري على الرحمة دي ولا يخلي همتك تزيد وعزيمتك تزيد لان رحمات ربنا منهمرة من يمين الرحمن ومن خزائن الرحمن ليل نهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايقظوا صواحب الحجرات ماذا انزل الليلة من الخزائن اخواني في الله عايزين نقنص كل عمل صالح اخوانكم في هذا المسجد عاملين مشروع شنطة رمضان ما شاء الله انا يعني اكتر حاجة عجبتني ان في ناس مستيقظة من الوقت وفي ناس بتخطط للعمل الصالح من الوقت مش الدنيا بس اللي بتخطط لها من بدري مش كاس الامم الافريقية بس اللي بتخطط لها من بدري مش التصفيات كاس العالم بس اللي بتخطط لها من بدري ما نفكر في الدين من بدري ما نعظم الدين زي ما عظمنا الدنيا ونفكر للدين زي ما فكرنا في الدنيا شنطة رمضان اخوانكم بيتلقوا التبرعات في المسجد هنا لمشروع شنطة رمضان يعني طبعا دي منها تفطير صائمين و- واجر الصيام في تفطير صائم في رمضان باجر يوم فريضة غير تفطير صائم بره رمضان مشروع عظيم عايزين الخير يرجع تاني لوجه الحياة عايزين الخير تاني يرجع للمجتمع اللي بيطلع مش شرط هو اللي معاه فلوس اللي بيطلع هو اللي عايز الجنة اللي عايز الجنة بيطلع سواء معاه او معهوش زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة وتبايعوني على النفقة في العسر واليسر طب في العسر هنجيب منين هو انت لما بيبقى معكش فلوس وابنك محتاج ازازة دواء تقول له اجيب لك منين هتجيب هتجيب ازاي هتجيب انت عارف هتجيب ازاي مفيش انت يعني اب قابلته مره بيقول لي بنت عايزه ازازه دواء ب 300 جنيه عندها توحد وانا معيش في جيبي غير 5 جنيه الراجل ده هيجيب لها ولا مش هيجيب لها استلف وقف على باب الجامع الراجل ده لازم يكفي بنته يا جماعه لازم ندخل الجنه باذن الله باذن الله برحمه الله وحده لازم ندفع ثمن لازم نكافح لازم نقنص كل عمل صالح فهذا المشروع الطيب باذن الله مشروع شنطه رمضان نشارك فيه ونملى الدنيا خير ونبقى قدوه لغيرنا ويبقى المسجد هنا قدوه لكل مساجد مصر ان يبداوا انتوا كمان من بدري ويبقى الناس هنا قدوه لكل الناس في الدنيا كلها ان احنا نطلع واكنس كل عمل صالح اقرا سوره الكهف النهارده في يوم الجمعه ما تنساش الربع ساعه اللي قبل مغرب الجمعه ساعه اجابه قيام الليل صلاه الجماعه حضور دروس الايمان كل حاجه الله يعينك عليها اوعى تضيعها عشان ما نجيش في يوم من الايام نقول لعلي اعمل صالحا فيما تركت اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ومن كل صلاة ضيعناها ومن كل صلاة ضيعناها ومن كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها قديمها وحديثها كبيرها وصغيرها اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا رب إنا مغلوبون فانتصر اللهم إنا كثيرون من أهل الباطل يحاربون دينك ويحاربون أولياءك ويقذفون بالشبهات ضد سنة نبيك وضد عبادك الصالحين وضد صحابة نبيك اللهم عليك بكل من حارب دينك اللهم انا مغلوبون فانتصر رب انا مغلوبون فانتصر اللهم ايد من قام دينك ومن قام ليتكلم بكلمة الحق في وجه كل ظالم اللهم يا ربنا اهد شباب الأمة اللهم اهد شباب مصر اللهم اهد فتياتها اللهم اهد رجالها ونساءها اللهم اهد أطفالها اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم انصر دينك وأعز أولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يقود واذن لكتابك ان يحكم اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار واغث اخواننا في سوريا وفي غزه وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر من نصرك اللهم انصر من نصرك واخذل من خذل دينك اللهم تب علينا جميعا اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم ت... اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك